الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبك الله محبة وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله والله إن الإنسان ليستحيي من هذا السؤال حين يفرضه على نفسه حين يواجه به قلبه حين يحاول الإجابة عليه كيف حال قلبك مع الله والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم إن الله ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم كيف حال قلوبكم إن الإجابة الصعبة يسهلها الاعتراف بالعجز يسهلها الاعتراف بالاقتراف يسهلها الاعتذار عن العجز والتقصير يسهلها طلب العون لإصلاح القلب فاللهم أصلح قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التفسير واسمه بصائر للمسلم المعاصر وهذا هو الدرس الخامس والتسعون من دروس التفسير ووصلنا إلى تفسير سورة النصر يا نصر الله اقترب وهذا هو المجلس الثالث عشر في تفسير سورة النصر قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد وقفنا مع التسبيح في اللقاء الماضي وقلنا أن التسبيح مع الاستغفار التسبيح مع الاستغفار تمهيد لطريق النصر قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب قبلها إيه الآية اللي قبلها مباشرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرا وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق ها واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاقتران التسبيح بالاستغفار تمهيد لطريق النصر التسبيح وذكرنا في معاني التسبيح حلقة كاملة يعني ايه سبح يعني ايه ينزه الله عن كل نقص لأن معاناة متى نصر الله تجعل في القلب علة علة طلب التمكين لإراحة النفس لا لله فيطهر هذه العلة التسبيح وأن العائق في طريق التمكين ذنوب ومعاص وغفلة وتقصير فيعالج هذه العلة الاستغفار فلا بد أن يتواكب تفس تسبيح واستغفار تكلمنا عن التسبيح واليوم يوم الاستغفار استغفروا الله قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله هذه الآية آية عظيمة جليلة أو هذه الآيات تحتاج إلى وقفة خطيرة زين للناس حب الشهوات الناس كل الناس يحبون الشهوات فالشهوات مزينة وكما قلنا كثيرا قديما المال والبنون زينة فهما زينة وليس قيمة ليس قيمة توزن بهما الأشياء والأشخاص وإنما زينة ومعنى كلمة زينة الزينة هي الشيء الزائد على الأصل وليس منه عشان كده لما قال ربنا ولا يبدين زينتهن ما تقولش الوجه والكفين زينتهن ليه لأن الوجه والكفين دول إيه دول أصل ما الزينة إيه كما اتفق كل المفسرين الخلخال و والخاتم ومثل ذلك يبقى الزينة المكياج الزينة الحلق والعقد الزينة هذه الحنة والكحل دي اسمها ايه زينة, زينة. لكن الاصل ما يسماش زينة فمعنى ان احنا بنقول ان المال والبنون زينة يبقى دول ايه مش احنا بنقول لما ربنا يقول جل جلاله لما ربنا جل جلاله يقول المال والبنون زينة يبقى بيقول لك ان المال والبنون دول ايه مش دول الاصل الاصل والباقيات الصالحات هم دول الاصل هم دول الاصل فزين للناس حب الشهوات الشهوات مزينة مزركشة وكلها مش حقيقية كتير قلنا الكلام اللي يزعل اوعى تفكر ان النخل اللي موجود ده هو النخل اللي في الجنة النخل اللي في الجنة حاجة تانية غير ده ده ده زينة اما الاصل هنا في الجنة كل اللي هنا ده النهاردة اللي انت بتشوفه مما يوافق أسماء اللي ربنا قالها في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان اوعى تفكر الرمان بتاعنا ده لا ده الرمان ده منظر زينة أما الرمان أصله الحقيقي في الجنة أما ليه سمى ربنا سمى ده رمان وده رمان وأتوا به متج... عشان لكي لا تستوحش لما يجي لك في الجنة وتقول إيه ده يقول لك رمان آه طيب رمان ما تستوحش ما تقولش لا انا ما اقولش حاجه مش عارفها ده ايه ده لا ده رمان ما تخافش ده طلح كل فهكذا واتوا به متشابها شبه اللي انت شفته هنا لكن اللي في الاصل الجنه عشان كده زين للناس حب الشهوات من النساء النساء دول برضه زينة مش حقيقة اوعى تفكر ان النسوان اللي في اللي في ال- في الدنيا دول نسوان دول اه يعني دول حاجة بلغة تتبلغ بها الى الاخرة لكن حقيقة النساء ربنا قال ايه ان انشأناهن انشاء هيخلقهم من جديد خلق تاني غير ده غير الشكل ده غير الطباع دي غير ال... الدماغ دي حاجة تانية مختلفة لكن إشكال الزمان ده إشكال اليومين دول اللي احنا عايشينهم إن ضخمت وهولت فتنة النساء وشهوة النساء تضخيم غير عادي سخر في هذه الأيام وسخر في هذا الزمان سخرت فعلا حقيقة كل المخترعات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة شهوة الإنسان في الم- في النساء للأسف الشاهد هنا إيه إن أنا بحبكم في الله و- ومن, ومن أهمية التركيز للسائر في الطريق ألا ينشغل بالعوارض فالعوارض اللي, اللي اللي بت- بتأتي من الخارج دي لو شغلتك يبقى أنت مش مركز في الطريق لو صدقت ما التفت آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زين للناس حب الشهوات يبقى نمرة واحد لازم نعترف ان الشهوات دي ايه مزينة ومزينة لمين لكل الناس يبقى هي في قلبك وفي عينك مزينة شكلها حلو في عينك لما اجي اقول لك النهاردة انت مضخم امر النساء ليه تعال نسأل كم واحد من اللي بيفهموا بعد ما اتجوز ها ايه الاخبار ولا حاجة ايه المشكلة يعني ما كانش لها لازمه يلا فاكرين شيخي الله يرحمه رحمة واسعة لما قال ايه وبينقل عن احد السلف ان هو قال وهو قالها شيخي ده اتجوز وعنده خمسين سنة الله يرحمه اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة مش عايز اقول اسماء لكن آه، آه، كان طالب متميز في كلية هندسة وبقى دكتور في كلية الهندسة وتخصص مهم ودقيق وبعد كده ساب كل ده وربنا أكرمه وتفرغ للدين و... ودراسة الدين وبقى شيخ كبير وكل ده وما اتجوزش لما بقى عنده خمسين سنة وكنت معاه في المسجد فقال لي صلي الفجر الليلة دي عشان أنا البناء الليلة دي ففوجئت بصلاة الفجر موجود قال لا انت مش قلت لي اصلي في بالك و- ايه اللي جابك قال إيه إني لأعرف رجلا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء كل ليلة ويختم كل ثلاث و لا ي- لا يقل ذكره في اليوم والليلة عن مئة ألف كل هذا قبل أن أعرف أم عبد الرحمن غفر الله لمن زوجني لعله أراد الخير ف الناس بتوع النسوان اللي همه الأمر ده ايه السبب ايه السر ان امر مزين ش- شيل الزينة كده يعني ايه يعني انكش شعرها الزينة يعني اقصد وال- وشيل ال- المكياج وشوف الحقيقة بس خلاص ت- تكره او تعرف الحقيقة شيل الزينة شيل ال ال النظارة الملونة من على عينيك وشوف الحقيقة من النساء والبنين والأولاد والقناطير المقنطرة شوف الإنسان بيحب إيه قناطير مقنطرة لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانية من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ربنا سبحانه وتعالى بيسفه كل ده ويتفه كل ده ذلك متاع الحياة الدنيا يعني ايه متاع الكراكيب ده معنى كلمة متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ده شوية كراكيب سيدنا مزرع قال كده لما قالوا له دخل اثنين يزور سيدنا أبو ذر وكذا كنفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الربذة فجاءوه في بيته فنظروا في أنحاء البيت فلم يجدوا شيئا فقالوا يا أبا ذر أين المتاع فقال إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه صالح متاعنا فقالوا يا أبا ذر إنك تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا قال إن صاحب البيت لا يدعنا قال له إحنا عندنا بيت في الجنة فكل ما يتجمع عندنا أنتريه ولا سفرة نبعته هناك كل ما نحب نجيب نجفة نبعتها للقبر إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا قال له بس أنت طول ما أنت قاعد لازم لك بلا كار قال له ما هو ربنا مش هيسيبنا هنموت ونسيبها إن صاحب البيت لا يدعنا مش هيسيبنا هي دي المتاع وإن كل ذلك لما متاع الحياة ضد في الإيه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون معارج يعني ايه اسانسير اسانسير ها ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك وبعدين ربنا ما ذكرش تفاصيل الاخره ذكر تفاصيل الدنيا التافهه اما الاخره قال والاخره عند ربك للمتقين الاخره كلها كلها ذلك متاع الحياة الدنيا برضو ربنا أجمل الرد في كلمة واحدة والله عنده حسن المآب اللهم ارزقنا حسن المآب حسن المآب أصل احنا كلنا راجعين إنا إلى ال- إنا لله وإنا إليه راجعون يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر يعني يرجع قالوا إيه لا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء صدور الرجوع ف ربنا بعد ما ذكر لنا ان الحياة مزينة والفتنة بها شديدة قال قل أنبئكم بخير من ذلكم العلاج بقى ازاي اقدر انجو من هذه الزينة والتزيين وأخطر فتنة للشيطان فتنة التزيين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا مشكلة كبيرة بالعكس دي أكبر مشكلة تقابلها في حياتك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا التزيين أن يزين لك فهمك فالقرآن يضبط عقلك يضبط فكرك يضبط فهمك للدنيا وللحياة وللأشياء القرآن يضبط إزاي تفهم الدنيا وإزاي تفهم الناس أنا النهاردة مشغول بمراجعة مواقف الأنبياء مع قومهم مع أقوامهم مش هنقدر نفهم إزاي نقدر نتعامل معاه إلا الأنبياء عملوا إيه واجهوا ده إزاي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هو هو اللي اتقال للرسل هو اللي بيتقال لك كذلك نفس الشيء هو اللي بيتقال لنا دلوقتي برضه نفس لو فهمت فالشاهد هنا ايه بس آه لما ربنا يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم عايزين نتعلم برضه حتة للدعوة الناس اللي بتخطب وبتدي دروس ان بلاش استغرق الوقت في توصيف المشكله وطرح الأعراض خليني أختصر في طرح الأعراض وبعدين أفصل في العلاج قل أنبئكم بخير من ذلكم شوف للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ده العلاج العلاج أول حاجة التقوى التقوى اللهم ارزقنا التقوى يا رب التقوى يا إخوة التقوى أن تدع بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال يعني الحرام هنا خلي بينك وبين الحرام مسافة كده شوية حلال تسيبهم عشان ما تقعش في الحرام سيب شوية ايه حلال
قول يا سيب شوية حلال طب بس انا اشيب الحرام لا ده انت لو عايز تبقى من المتقين يبقى اللي هيقدر لن يستطيع ان يواجه هذه الشهوات الا بالتقوى الا تقي التقي اللي هو مش عايز يستنفد كل الحلال لا التقي هيسيب شويه حلال لله والآخرة عند قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا وبعدين ده برضو نتعلم في الدعوة أسلوب دعوي الترغيب بذكر ما ترغب فيه النفوس جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله ترغيب بذكر ما تشتهيه النفوس النهارده عشان كده ربنا علمنا الأسلوب ده في وأخرى تحبونها نصر من الله يفتح قريب وبشر المؤمنين في ذكر السلعة فالشاهد هنا إيه بعد ما ربنا ذكر التفصيل ده قال ايه مين المتقين دول بقى تفصيلهم الذين يقولون ربنا اننا امنا التوسل بالايمان فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا يا رب احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب